أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كثيرا ما يستوقفني هذا الموقف إن احنا نبقى في جنازة والموقف ليس من بعده موعظة ثم ما يلبث إلا وتجد بعض الناس تخرج واللي يدخن واللي يعمل كذا واللي يعمل كذا كنت ذات مرة في جنازة وبعد أن انتهينا من دفن الميت الوقت وقت صلاة فيلا يا جماعة عشان نصلي كانوا حوالي مثلا خمسين ستين واحد ما استجاب منهم إلا يمكن خمسة ست هنا المسألة هي القلوب دي لماذا لا تتعظ لماذا لا تعتبر النهاردة درسنا بهذا العنوان هل من معتبر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكر وقال أن الذكر تنفع المؤمنين كان إبراهيم بن أدهم يقول قلب المؤمن نقي كالمرآة فلا يأتيه الشيطان بشيء إلا أبصره فإن أذنب ذنبا ألقي في قلبه نكتة سوداء فإن تاب محيت وإن عاد إلى المعصية ولم يتب بقيت النكتة حتى يسود القلب فقلما تنفع فيه الموعظه أصل إحنا بقينا نقول إحنا بنسمع كتير وبنقول كتير النهاردة بقت فضائيات وانت لو عايز تشوف أي داعية من الدعاء أو عالم من العلماء اللي انت بتحبهم موجود هنا وموجود هنا والكلام كتير قوي وبعض الناس بدأت تقول خلاص ملينا سمعنا كتير القلوب دي ليه لم يدخل فيها نور الإيمان بالشكل الكافي ليه ما حصلش التغيير في حياتك بالشكل المطلوب فانت بتسمع الكلمة دي فدي بتدخل في قلبك وكلام تاني ما بيدخلش ليه ما بيدخلش هو ده الحجاب اللي موجود على القلب واللي انا النهاردة محتاج اذكرك واذكر نفسي ازاي نعالج قسوة هذا القلب بلا اعتبار ربنا سبحانه وتعالى جعل الموعظة وسماعها من أهم أسباب التثبيت على الطريق أصل برضو بعض الناس تقول كفانا سماع مواعظ إحنا عايزين علم صح المسألة مش محتاجة مواعظ مواعظ مواعظ ومفيش علم المطلوب الأمرين معا حاجة تدخل عقلك علشان خاطر الشبهات اللي هتقابلك وحاجة تدخل قلبك فما نتعاملش بس مع العقل ونترك هذا القلب طب ايه الطريق ان انا اثبت ايه الطريق ان انا امشي ربنا جعل من الاسباب للتثبيت وللهداية على الطريق سماع الموعظة شوف يقول ولو انهم فعلوا ما يوعظون به يبقى مطلوب انه يسمع ومطلوب المعاني دي تدخل قلبه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما أنا عايزك وانت بتقرأ في الورد تاخد بالك من هديناه إلى وهديناه صراطا أصل هم حاجتين إلى هتقف من بره هتدخل المسجد لكن مش هتخشع في الصلاة كان ماشي مع بنات بطل بنات بس لسه في قلبه أثرها حل من الحلول سماع الموعظة والتأثر بها فتح القلب لها تعال النهاردة أقول لك بعض من القصص للاعتبار سماع القصص عن الصالحين عن الأنبياء عن حتى أحوال العصاة للعبرة من أهم الأسباب لفتح القلب الأول نقف مع الذنوب وآثارها هل من معتبر أحد الدعاء الفضلاء بيقول حدثني أحد الذين يدرسون في معهد من المعاهد العلمية يقول أقسم بالله ثلاثا والله العظيم والله العظيم والله العظيم وليس لي حاجة أن أكذب أنني كنت مريضا في أحد المستشفيات فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير يقول كان ذلك المريض أصفر اللون فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى نحو اللون الرمادي وفي اليوم الثالث بدأ يميل إلى السواد فقلت لعله من أثر المرض بيقول ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى أسود ويزداد اشتداد سواده يوما بعد يوم فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل وقدر ان الراجل ده انا كنت اعرفه في يوم من الايام كان ممن يتخلف عن الصلاة وكان ممن يسافر الى الخارج فيتعاطى المخدرات بيقول جيت وقربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآن فإذا به تخرج منه رائحة كريهة منتنة يقول ولما بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة حتى خفت وابتعدت بدأ يصرخ فقال لي مريض آخر واصل القراءة فقلت والله لن أقرأ عليه فجاء شاب آخر فبدأ يقرأ عليه يقول والله فشهق شهقة أخرى عظيمة وما زال يواصل القراءة حتى شهق للمرة الثالثة ثم طلبوا له الطبيب فلما وضع عليه السماعة قال لقد مات مات وفارق الحياة على هذه الحالة السيئة لأنه كان مسيئا في جنب الله إيش دراك والقلوب تتقلب قال صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه الله أعلم بما يختم لنا هذه العقوبات على المعاصي موعظة للقلوب كان بعض السلف يقول ليست اللعنة بسواد في الوجه ولا بنقص في المال إنما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو أعظم منه بيقول اللعنة مش حكاية ان الراجل يسود وجهه ولا انه كان معاه فلوس وراحت ولا اللعنة ان انت تعمل ذنب وبعد كده تتوب او تحاول تتوب منه تلاقي نفسك بتقع في ذنب تاني وبدل ما تقفل الباب تتفتح عليك ابواب مش دي شكوة كتير مننا يقول الله عز وجل في بعض الاثار ان ادنى ما اصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي تقف في الصلاة ولا انت هنا ولا حاسس وتجيب في قلبك تحاول تتباكى تحاول تخشع تحاول تخضع ترفع ايديك كلام على لسانك بس ومش عارف تجمع قلبك تيجي في لحظات الأنس في الثلث الأخير من الليل تحاول ومش لاقي قلبك حرم لذيذ المناجاة بذنب وهو لا يدري ولم يتب منه حق التوبة ومش عارف يتوب منه أصلا لكن ربك كريم رحيم عفو غفور لا يتركك هكذا ربنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مش هتتعذب ولا تعاقب بعقوبات الذنوب والمعاصي إذا أقمت على الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كان سيدنا علي يقول ما ألهم الله العبد الاستغفار وهو يريد أن يعذبه لو لقيت لسانك يلهج بالاستغفار يبقى اعرف ان ان شاء الله موفق وان الطريق هيتفتح ما الهم الله العبد الاستغفار وهو يريد ان يعذبه وكان قتاده يقول القران يدلكم على دائكم ايه مشكلتك قل لي مشكلتك ايه اللي قاطع بينك وبين ربنا ايه مشكلتك الحقيقيه نفسك في مال مش لاقي شباب عايز يتزوج مش لاقي بينك وبين ربنا وحشة عندك مشكلة نفسية قطعة بينك وبين ربنا عندك مشاكل في بيتك مع زوجتك مع أولادك في مشكلة يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ويدلكم على دوائكم داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار ويا جماعة لا تحقرن من المعروف شيئا انت مش داري الكلمة اللي بتطلع من لسانك دي في جزء من ثانية ولا ثانية وزنها قد ايه عند ربنا لكن انت تقول استغفر الله خالصة من قلبك صادقة من قلبك فتفتح لها أبواب السماء يتغير حالك كله بس توفق للحظة صدق وإخلاص كان أبو الجوزاء يقول إن الرجل ليحدث الذنب فلا يزال نادما حتى يدخله الذنب الجنة الذنب اللي هيوديك جنة آه أصل كل ما يفتكر الذنب ينكسر لله كل ما يفتكر الذنب يزيد في الخضوع لله وهو ده معنى العبودية اللي ربنا خلقك عشانه الحب التام والذل التام فهو يرى منة ربنا عليه في عفوه ومغفرته ورحمته وفضله وكرمه ويشوف ذم نفسه اللي وقعته في المعاصي دي فيذم نفسه ويجل ربه يبقى عابد الذنب هو اللي جابه يقول إن الرجل ليحدث الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس يا ليتني لم أوقعه فيه يا ريتني ما كنت خليته يعمل الذنب ده ده الذنب ده اللي دخله الجنة ما كنتش فاهمها كده هذا الذنب وهذه عقوباته أول حاجة محتاجين يا جماعة ورد الاستغفار يكبر ويتعمل له وقت ربع ساعة كده تقعد تلهش فيها بالاستغفار وتنوع ما بين سيد الاستغفار ما بين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الاستغفار على لسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويا ريت بقى في لحظة ما أنت حاسس قوي بتقصيرك هذا الذنب قلنا حله الاستغفار وحله برضو عشان مسألة عقوبات المعاصي صنائع المعروف كان صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات ثلاث حاجات تحفظك من سوء الخاتمة وتحفظك من آفات القلوب ومن الهلكات ومن عقوبات المعاصي المطلوب تعمل معروف انك تتصدق بصدقة صلة رعاية أيتام تفتح في هذه الأبواب حتى لا تكون عرضة لعقوبة من عقوبات الذنب هذا الذنب فهل من معتبر واحدة أوقعت الجميع في حبها بيحكى أن فتى قال لأبيه أريد الزواج من فتاة فالراجل فرح أن ابنه هيتجوز فقال له فين دي تعالى أخطبها لك فلما ذهب إليها وقعت في قلب الرجل ورايح يخطب لابنه شافها قال له لا يا ابني دي ما تنفعكش هذه يستحقها رجل له خبرة في الحياة تعتمد على مثلي راح اتخانقوا فالولد ايه ده بقى انا بعتك علشان تجوزني البنية تيجي تلطشها مني فاتخانقوا من هنا لهنا الموضوع وصل للشرطة فذهبوا إلى مركز الشرطة ليحلوا لهم المشكلة فالضابط قال لهم ايه المشكلة الاب بيتخانق والابن بيتخانق قال لهم هاتوه جابوه وقفت قدامه فلما رآها فتن بها قال لهم هذه لا تصلح لكم هذه تريد شخص مرموق له وزن في البلد بقى الضابط والابن والاب فتخاصم الثلاثة فقالوا نذهب إلى الوزير فلما رآها الوزير قال هذه لا يتزوجها إلا الوزراء مثلي دي بتاعت الطبقة اللي فوق مش ال- شوية ال... ايه دول هذه لا يتزوجها إلا وزير فتخاصموا الأربعة فوصلوا إلى أمير البلد قال أنا سأحل لكم المشكلة ايه الموضوع قالوا له بنت متخانقين عليها قال لهم مين يعني دي بنت مين في مصر دي يعني هات يا عم جابوا البنت فلما رآها الأمير قال هذه ملكة لا يتزوجها إلا أمير فتجادلوا فقالت البنت أنا لدي الحل أنا حجري واللي هيجري ورايا ويلحقني يبقى أنا من نصيبه فجرت وجرى الخمسة خلفها وفجأة وهم يجرون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة فنظرت إليهم الفتاة وقالت لهم هل عرفتم من أنا؟ أنا الدنيا التي يجري خلفي جميع الناس ويتسابقون للحصول علي ويتلهون عن دينهم للحاق بي حتى يقعوا في القبر ولن يفوزوا بي أبدا فهل لا زلتم مصرون علي هذه الدنيا كان الإمام مالك يقول حب الدنيا يخرج حلاوة الإيمان من قلبك كان الحسن يقول أدركت أقواما يحكي عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون من الدنيا بشيء أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أدبر يا عم دي دنيا انت محروق دمك على الدنيا على شوية الفلوس ولا على شوية مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا جيفة قذرة ملعونة ملعون ما فيها فدي اللي بتؤثرها فكانوا لا يتأسفون على شيء منها أدبر وكانت عندهم أهون من هذا التراب إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم إذا عملوا حسنة فرحوا بها وداموا على الشكر وسألوا الله أن يقبلها وإذا عملوا سيئة حزنوا على ما فعلوا وتابوا إلى الله منها أنت بتزعل على إيه؟ أنت بتزعل على إيه؟ سؤال مهم آخر مرة كنت زعلان كنت زعلان من ايه ايه الهم اللي ركبك ونغص عليك عيشتك كانت ايه المشكلة افتكر معايا كانت صلاة الفجر اللي ضاعت كان ورد القيام اللي فايته بقالك فترة كان ذكر الصباح والمساء اللي لهيت عنه كان احساسك ان قلبك في بينه وبين ربنا مسافات مش عارف ازاي تقرب المسافة دي انت بعيد قوي عنه هو ده اللي كان حارق قلبك وكان مشيلك الهم ولا كانت مشكلة في البيت مع مراتك ولا مشكلة في الشغل ولا مشكلة مع الوالد ولا أمنية من الأمنيات ما خدتهاش كان إيه سبب حزنك هو ده الفرق ما بين اللي في قلبه حب لله سبحانه وتعالى وحب للدنيا شوف بقى اللي في قلوبهم الآخرة ماذا كانوا يصنعون كان داود الطائي ينادي في الليل إلهي همك عطل علي الهموم هم القرب منك هم طاعتك هم إن أنا أكون في مرضاتك عطل علي الهموم وحال بيني وبين الرقاد مش عارف انام وانا عارف ان انت نزلت الان الى السماء الدنيا وبتقول لي هل ما اقدرش ما اردش ما اقدرش ابقى متغافل سيدي ومولاي وقرة عيني يناديني وانا نائم كان بعض الصالحين يقول يا قرة عيني شوفوا الكلام الجميل لما بيناجي ربنا يقول له ايه يا قرة عيني ويا سرور قلبي ما الذي أسقطني من عينك طوبى لقلب ملئ من خشيتك واستولت عليه محبتك إن محبتك قاطعة له عن كل شهوة غير ذكرك الناس دي حاسة واحنا كمان لازم نحس مش هينفع يبقى بيننا وبين ربنا الوحشة دي هل من معتبر بالموت أكبر واعظ انتوا عارفين يا جماعة لحظة الموت على كل بني آدم ويتفاوت الناس من حيث صلاحهم وفجورهم في الشدة لكن نصيب مقسوم على جميع بني آدم لحظة السكرة تبقى عاملة ازاي قال كعب كأنه غصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل انت لو شوكة اتشكيت بيها يمكن تعمل فيها مشكلة شوكة لو مسمار دخل في رجلك تبقى مشكلة كبيرة إنما تصور بقى كده غصن محطوط كله شوك وبيدخل في جسمك لغاية ما لا يترك عرق إلا وعليه شوكة ثم كأن رجل شديد يجذبه فيأخذه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تنزع الروح من الجسد قال علي والذي نفس محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش وقال شداد بن أوس رضي الله عنه الموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريد وغلي في القدور سيدنا عمرو بن العاص لما نزل به الموت قال له ابنه يا أبتي كنت تقول إنني لأعجب من رجل نزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يصف سيدنا عمرو كان بيقول الراجل أي واحد هيبقى معاه عقله ولسانه ليه ما بينطقش ويقول للناس كلها يا جماعة الموت كذا وكذا وكذا فقال يا بني الموت أعظم من أن يوصف أنا مش لاقي كلام اللي أنا حاسس بيه مش قادر أوصفه والله لكأن على كتفي جبال روضة وتهامة حاسس ان انا تقيل قوي وان انا كأن على كتافي جبل وكأنني أتنفس من سم إبرة وكأني بتنفس من فيش خالص من ثقب إبرة ولكأن في جوفي شوكة ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما فظل يقول اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك اللهم لا قوة إلا منك إنني لا قوة لي فأنتصر ولا براءة لي فأعتذر اللهم إني مقر مذنب مستغفر اللهم إنا مقرون مذنبون مستغفرون فاغفر لنا كان الحسن لما حضرته الوفاة يسترجع ويقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال والله إنها منزلة صبر واستسلام هتعمل إيه؟ ليس لك إلا أن تستسلم لقدر الله عليك وتصبر ولعل هذا يخفف عنك ما بعده شوف أحوالهم حال الاحتضار واعتبر قيل لأحدهم وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله فقال هيهات يا ريت حيل بيني وبين ما أشتهي هو أنت حاسب أن أنت هيبقى عقلك معاك زي دلوقتي ربنا سماها سكرة كأن واحد مخمور سكران مش عارف بيقول ايه فبيهذي بكلام فبيتقال له قول لا إله إلا الله معهوش عقله فقال حيل بيني وبين ما أشتهي صدق الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل قيل لآخر قل لا إله إلا الله قال ما ينفعني ما تقول إزاي هقول لا إله إلا الله إزاي أنا لم أترك معصية إلا ارتكبتها فات الأوان مات وهو يائس من رحمة الله إنما على المقابل كان حبيب العجم يبكي ويقول من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة كل ما يقول الحديث مش زي أحوالنا احنا بقى نقول قل لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى الواحد خلاص هيقول لا إله إلا الله ومش هتبقى فارقة معاه هو كل ما كان يذكر الحديث ده يبكي ثم يبكي ويقول ومن لي بأن يختم لي بلا إله إلا الله آخر يحكي عنه ابن الجوزي بيقول أعرف واحد اشتد بيه الألم قوي واشتدت عليه المصائب حال موته فكان يقول في مرض الموت شوفوا بقى الكلام سوء الظن بالله لقد قلبتني في أنواع البلاء يا رب هو ما فيش غيري ما فيش بلوى إلا ابتليتني بها فلو أعطيتني الفردوس لما وفيت بما يجري علي لا حول ولا قوة إلا بالله بقول له انت لو اديتني الفردوس ده اقل واجب يعني بعد البلاءات دي كلها ثم يقول واي شيء في هذا الابتلاء بتبتليني ليه هيعود عليك بايه ومات هكذا لم يعرف ربه وابن القيم بيقول تنتظر الجاهل بالله ثلاث عقوبات ما اخطرها كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون طبع القلب الران اللي احنا قلنا عليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ومطرود ملعون من رحمة ربه ثم إنهم لصال الجحيم هو ده الراجل ده لو كنت شفته في الدنيا ما كنتش تتصور أبدا أنه ممكن يقول الكلام ده على فراش الموت ويذكر أحد الدعاة بيقول أنه اتصلت علي أحد العائلات قالوا لي تعالى علشان خاطر ندفن أم في هذه العائلة بيقول فلما رحت إلى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى بصيت لقيت أربع نساء محجبات أول ما دخلت لقيتهم بيجروا ماشيين من مكان الغسل فأنا استغربت بس قلت ما الله أعلم يمكن من عيلة الميت فيعني متأثرين بعد شوية خرجت واحدة من المغسلة وطلبت من الرجال إن هم ييجوا علشان خاطر يساعدوها في الغسل ما ينفعش لا يجوز قالت لهم مش قادرة ما فيش حد يغسلها وأنا مش قادرة أغسلها قالوا لها هذا لا يجوز عشان الاطلاع على عورات النساء و و و فما ينفعش بعد شوية بدأت تنادي عليهم طب تعالوا ساعدوني في شيلها بيقول لغاية ما دخل راجل في التاني كل واحد يخش ينده على اللي بره لغاية ما وصلوا 11 راجل من ثقلها بيقول رحنا صلينا عليها وخدنا بعضينا ورحنا بها إلى المقبرة زي المقابر بتاعتنا هذه المرأة من مصر فدخلوها احنا المقابر بتاعتنا أوض فأخدوها وينزلوها وهم منزلينها اتفلتت منهم ومرة واحدة بدأ يسمعوا صوت الراجل بيقول والله سمعت كسر عظامها سمعت عظامها بتتكتك كده من أثر الكسر بيقول فلما بدأنا نحاول ندخلها إذا بالكفن ينفتح قليلا فبان شيء من جسد المرأة يقول فقمت بجري وسترتها وأنا بسترها فتحت شيئا ما من الكفن تجاه الوجه فبيقول والله لقيتها كده عيناها جاحظتين عينيها مبرقة ووجهها قد اسود درجة ان انا ما قدرتش اتمالك اعصابي وخدت بعضي وجريت من مكان القبر لما شفت المنظر ده قلت أنا لازم أفهم فاتصلت على العيلة إيه الموضوع مالها الست دي كان إيه أخبارها فواحد من أولادها قال لي يا شيخ إن والدتنا ما صلت لله ركعة وماتت متبرجة واحدة زيها بالظبط بتحكيها مغسلة في السعودية بتقول دخلت أغسل لقيتهم راحوا قافلين عليا الباب أهل الميتة ما فهمتش قلت يمكن عشان الستر بدأت أحط إيدي عليها جسمها يتفتت في إيديا زي القطن قلت يمكن عاملة حادثة يمكن حصل لها حاجة أنا مش فاهمة بدأت أطلب حد يساعدني كل ما خبط على الباب عشان حد يجي لي ما حدش عايز لغاية ما انتهيت من تغسلها بتقول فلما كشفت عن وجه المرأة إذا والله شديد السواد كأنه قطعة فحم فلما شفت المنظر قدامي كده فبدأت يا جماعة حد يساعدني ما فيش حد لغاية ما تمالكت أعصابي وكفنتها لما شفت المنظر بالطريقه دي خدت بعضي ومشيت وما اعرفش بقى عملوا فيها ايه فرحت كلمت شيخ قلت له يا عم الشيخ النهارده حصل كذا وكذا ايه حكايه الجلد اللي بيتهري في ايديا ده وايه حكايه الوش الاسود قال لها اما تفتت اللحم فالذي يغلب على ظني انها كانت متبرجه واما اسوداد الوجه فكانت لا تصلي وبالفعل اتصلت الست على أهل الميتة وجدتهم كذلك أنا أحد الإخوة المغسلين حكى لي المشهد ده ويقسم بالأيمان المغلظة عليه بيقول والله العظيم دخلت فأول ما دخلت لقيته شاب كان مسمر شوية وأنا بحط إيدي عليه بدأ الوش يسود فبدأت إيه ده أول مرة أشوف منظر بالطريقة دي يقول وشوية بشوية الجسم بقى بدأ كده لغاية ما وصل إلى سرته اسود وبعد كده بقت تطلع منه رائحة منتنة فلما خرجت إيه حكاية صاحبنا ده قالوا لي مات وهو يزني هذه أحوال وهو مصدقة بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس لما تسمع الكلام ده تقول دي حكاوي وقصص وأفلام ويبقى الشيطان يحاول أنه يبعد عنه هذه الموعظة علشان خاطر لا لا لا لا الوضع مش قوي كده ما في ناس كتيرة ماتت كده وما حصل لهمش حاجة وما يدريك دي بعض الناس ربنا أرانا آيات أصل هو الآية لي ولا لينا لينا فهو أمره إلى الله فبعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم آية لغيره النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في شأن المتبرجات قال هن المنافقات قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم نادر قوي قوي قوي إن الجنة تبقى مثواها وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن تارك الصلاة يقول أبو الدرداء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدة فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة تعالوا بقى في المقابل هذه امرأة كانت امرأة عفيفة كيف كانت خاتمتها واحدة من الصالحات دهمتها عربية على طريق سريع بتعدي العربية عملت حادثة فالست كانت في الأنفاس الأخيرة فجوم الناس يجروا علشان ياخدوها قالت محدش يقرب مني يا ستي انت معذورة دلوقتي ناخدك ونوديكي مفيش راجل يمد ايديه عليا متصابة في وشها وفي راسها فعايزين يشيلوا الحجاب علشان يبتدوا يعملوا لها كمادات ويبتدي يحطوا بلاستر وحاجات الإسعافات الأولية وهي تقول كيف إذا سألني ربي عن حجابي كيف لو سألني عن ديني وحيائي محدش يقرب مني لغاية ما جم بعض النساء وشالوها وخدوها على المستشفى فلما أخبروا زوجها بالخبر وجاء للقائها أخذ يقول الرجل دخل يقول أين الشريفة أين الصالحة أين العفيفة فبصت له بصة وقالت له إني أرى أناسا معهم ثياب بيض جاءوا هاهنا فالموعد الجنة وفاضت روحها إلى الله شوفوا دي وشوفوا دي وهل من معتبر رسالة موجودة على الانترنت من أحد الشباب بيقول يا جماعة أبوس إيديكم واحد صاحبي فتح موقع إباحي وعمل مجموعة بريدية إباحية مصيبة سودة يعني أنت بتعمل بلوى وبتعمل شيء يستوجب مقت ربنا عليك وربنا ينظر إليك وانت قاعد تشوف العورات ومش خايف ان ربنا يتتبع عورتك في قعر بيتك مش خايف ان يكون اسمك عند ربنا فوق خوان أثيم بتعمل ده كله وكمان تبعت للناس وتخلي بدل الواحد مليون يتفرج على القاذورات دي الولد بيقول أبوس إيديكم يا جماعة أنا مش عارف أعمل إيه فتح الموقع وفتح المجموعة البريدية دي ومات اتصلت بالشركة يا جماعة اسقطوا الموقع ده يقولوا لنا ملناش دعوة الموضوع مش في ايدينا طب هيعملوا حاجة الراجل سيئاته بتزداد ده مات ولسه عليه سيئات ولسه كمان بيثقل في موازين السيئات بكل واحد بص على صورة ولا شاف فيلم ولا ولا ولا من البلاوي السوداء اللي على المواقع دي الولد كاتب بيقول كده بيسترجوا الناس ان كل واحد يعرف يعمل حاجة انه يحاول يسقطوا الموقع ده يعملوا اي شيء بيقول امه وما كانتش تعرف الموضوع ده كله امه قالت لي يا ابني انا شفت رؤية عجيبة قوي لابني بعد ما مات شفت كأن اولاد صغيرين واقفين على قبره ويتبولون فوقه فبيقول المسكينة مش عارفة خفايا الامور مش عارفة كان بيعمل ايه شوفوا ميتة هذا الذي سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء لأنه ما تبش مات وهو سايب من وراه سيئات جارية شوفوا ده وشوفوا قصة شاب تاني دكتور خالد الجبير ده أحد الدعاة في المملكة وليه بعض الأشرطة راجل طبيب ودايما أشرطته كلها بتتكلم عن مواقف شافها بعينيه في المستشفى بيقول أنا كنت في مرة من المرات نبطش في المستشفى فقالوا لي تعالى بسرعة في شاب عنده 16-17 سنة خلاص في الأنفاس الأخيرة بيقول فدخلت عليه فوجدته يقرأ القرآن بدأت أسأل الناس ما شاء الله يعني عليه بهاء الصالحين قالوا لي ما شاء الله ده هو على طول كان يروح من بدري للمسجد يقعد الفترة ممكن يفتح هو المسجد أو يجي من قبل الأذان ويشغل وقته لغاية الإقامة بقراءة القرآن ما كانش يفوته الصف الأول فما شاء الله عليه كان حاله مستقيم بيقول فلما بدأت أدخل بصيت لقيت نبضه بدأ يقل وحتجيله سكتة فبدأنا نعمل الإسعافات الأولية بسرعة بيقول وإحنا شغالين بصيت لقيته بيمسك في ايد طبيب الاسعاف وبدا يقول له شويه كلام كده في اذنه بعدين ساب ايده وقعد يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اخذ يكررها حتى مات فبعد ما مات انا نفسي افهم قال ايه لطبيب الاسعاف قال له ايه وهو بيعمل له الاسعافات الاخيره فرحت اقول له هو قال لك ايه فاخذ يبكي وقال لي انا ميت ميت والله اني لارى الحور العين وارى مكاني في الجنه ويقول في اللحظه اللي ساب ايديه كان اخر لفظ نطقه بعد الشهادتين شوفوا هذا وشوفوا ذاك احد المشايخ بيحكي بيقول ركبت سيارة أجرة على طريق سريع بس قبل ما أركب قلت للراجل بص أغاني والنظام ده لا طيب أنا هدفع لك الأجرة مضاعفة بس بالله عليك مش عايزين بقى تشغل لنا مش عارفة إيه وإيه وإيه والكلام الفاضي ده قال له ماشي ركب الراجل وركب شوية ناس كمان بدأوا الناس كلهم اللي معاه شوية شباب يا عم شغل لنا حاجة العملية ناشفة يا عم اعمل اي حاجة الكلام ده اللي انتوا فاهمينه فالراجل سواء قال لهم يا عم الشيخ معانا وقال لنا وانا اتفق معايا ضعف الأجرة فخلاص قالوا له ندفع لك ضعفها كمان اداك كام خمسة نديك عشر بس يعني ما تبقاش احنا كده قاعدين طول القعدة كده مفيش فايدة فلما حصل بدأت تحصل مشكلة في العربية الراجل بيزعق ودول مش عارف ايه قال لهم طب ممكن بقى تنزلني هنا أخذ بعضه ونزل بعد شوية وقف عربية تانية وكمل وهو مكمل بص لقى حادثة مروعة وعربيات إسعاف وبتاعه وإيه ده بص لقى العربية اللي هو كان فيها جري على السواق والشباب اللي كانوا موجودين بيقول بصيت لقيت الكاسيت على الآخر الناس طبعا متلهية والكاسيت شغال الحادثة اتعملت والكاسيت على الآخر وهم فارقوا الحياة وماتوا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف الحديث رواه البخاري معلقا وصححه ابن حجر وصححه أئمة الحديث وقالوا بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ده مات وهو قاعد بيسمع أغاني يا جماعة برضو أنا عايز تعيشوا في خيالكم أصل إحنا الأمور دي بنحس إنها حاجات خفيفة يعني إيه يعني بيسمع أغاني إيه يعني أغاني إيه يعني لما كان بيمشي شوية مع بنات ولا حاجة إيه يعني ما الناس كلها كده انتوا عايزين تعقدونا في عيشتنا عادي عادي ما فيش مشكلة تحب تموت كده لو تحب تموت كده عيش كده من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه في صفة الصفوة أحد الصالحين بيقول كنت عند الجنيد في وقت وفاته وكان يوم جمعة فأمسك بالمصحف وأخذ يقرأ فقالوا له وأنت في هذه الحال أرفق بنفسك مش وقت قراية هتقرأ إيه أنت مش قادر يعني دلوقتي عليك بالشهادتين وحسن الظن بالله وهكذا قال والله أنا أحوج الآن إلى ذلك من أي وقت آخر الآن تطوى صحيفتي وتشهد ومات الشيخ محمد رشيد رضا بيقولوا كان راجع من طريق مصر اسكندرية راح وصل ضيوف والراجل كان على خير كثير وليه تفسير المنار ومعلوم ما كان عليه وهو راجع كان ماسك المصحف اتقلبت بيه العربية واتعمل حادثة ومات والمصحف في صدره كده شوفوا ده مات والمصحف على صدره وده مات الوكمان في ودانه وقاعد بيسمع مش عارفة ايه شباب اتصلوا بيا وانا قلت الكلام ده في محاضرات اتصلوا بيا مرة السنة اللي قبل اللي فات قالوا لي يا شيخ احنا في مارينا الشباب عاديين والمنظر قدامنا اهو والله اهو عربية فيها أربعة بنتين وولدين والعيال ماسكين الخمرة في إيديهم والعربية اتقلبت والأربعة ماتوا بيقولوا والله بتوع الإسعاف بقوا ماسكين أزايز الخمرة بصوا لها أزايز الخمرة قد كده في العربية ماسكينها قاعدين يكسروها على الأرض ويضربوا كف على كف شوف قصة أخرى بيحكيها دكتور خالد الجبير بيحكي برضه بيقول أنا كنت نبطشية في مرة من مرات وحصلت نفس أعراض اللحظات الأخيرة في الحياة فبدأ نجيب جهاز الاستفاقة بتاع القلب الإنعاش وبدأت أدلك على صدر الراجل بيقول فمرة واحدة فاجئني بصيت لقيته فتح عينيه ونطق قال له بص أنا ميت ميت فبيقول فحبيت أطمنه لا أبدا إن شاء الله دي حاجات بسيطة بتحصل مع الكل فقال له يا دكتور لا تتعب نفسك انت مش شايف اللي أنا شايفه بيقول له قاعد يبص في السقف ويقول ما تتعبوش نفسيكوا ما تتعبوش نفسيكوا أنا ميت ميت أنا شايف ملائكة العذاب ومات هؤلاء لماذا ساءت خاتمتهم اللي كان سيء الظن بالله اللي قال له ليه يعني اشمعنى أنا اللي بتبتليني ما فيش غيري عاش ومات جاهل عن ربنا مش عارف حاجة فكان سيء الظن بالله فاسد الاعتقاد في الله اللي كان عايش للدنيا والدنيا ملهياه على الآخر اللي أصرف على نفسه في المعاصي اللي كان سايب صلاة اللي كان ماشي كده وكده في طريق الانحراف ابن كثير يقول إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان عارفين القصة المشهورة اللي بيحكيها القرطبي في التذكرة لما دخلوا على الإمام أحمد يقولوا له قل لا إله إلا الله يقول لا لا لا, لا يا نهار ابيض الامام احمد الامام احمد بيتقال له لا اله الا الله يقول لا ويغمى عليه ويقوم ويغمى عليه ويقوم لغايه يا امام بنقول لك لا اله الا الله بتقول لا قال اتاني الشيطان فقال كن يهوديا فقلت لا لا فقال كن نصرانية فقلت لا لا طب لو جالك بقى وانت مش عارف قيمة الإسلام اللي ربنا اصطفاك بيه وإيه كمان يخذله في اللحظة دي بقى كان حبيبه الروح بالروح طول الوقت في اللحظة بقى اللي ما يخونوش فيها يعني طول الوقت ده خاين وطول الوقت ده بتضحك عليا كفاية بقى كده فيخذله أشد الخذلان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء خلاص كذلك الذنوب الواحد يحس انه خلاص بقى لما هيجي اللحظات دي اكيد بقى خلاص انتهت القصة هو لسه برضه هفكر في الذنوب دي ودي ودي اكيد ساعتها هنتهي انتوا عارفين اللي كانوا بيقولوا بعض الممثلين يقول لك وانا متاخد على في عربية الاسعاف قاعد افتكر المشهد الكوميدي بتاع مش عارفه ايه مش عارفين القصص دي انت في السكرات وقاعد بيفتكر المشهد كوميدي في فيلم ايه ده فانت حاسب ان انت ساعتها هتبقى قاعد فايق ومفيش اي مشكله وخلاص يا رب تبت من كل المعاصي والذنوب انا كنت بعمل كذا وكذا وما كنتش عارف اخلص من الذنب ده خلاص دلوقتي تبت لا طبعا اذا عشت على الشيء مت عليه يموت الانسان على ما شب عليه واحد من الصالحين كان ما شاء الله محافظ على ورد القرآن وأحواله أفضل كده ما فيش جه في آخر عمره وبدأ يعني إيه يفطر عن الطاعات اللي كان بيعملها ودي هي بتحصل كتير مع الناس الكبار في السن بالذات لما بتجي لهم بقى أعراض الشيخوخة ففي آخر عمره بدأ إيه أوراده يفرط في حاجات كتير فبيقول ففي مرة في يوم من الأيام ابنه الكبير بيحكي بيقولوا في وقت السحر لقيت أبويا بينده عليا بقى على صوته فأول ما سمعت صوته ده ما شاء الله فاق اهو بقى كويس قلت له أيوه نعم أي خدمة قال له يا ابني أرى رجلين عليهما ثياب بيض وعمائم بيض قال له أنا مش شايف حاجة قال له إني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أودعك وأودع أهلك ثم رفع أصبع السبابة إلى السماء وتشهد وشخص ببصره إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فاضت روحه هل من معتبر الكلام ده هيحرك فيك إيه غير فيك إيه إيه القرار اللي انت خدته دلوقتي وانت بتسمع عن أي واحد من دول سواء من سوء خاتمة أو من حسن خاتمة إيه القرار عارف انت هتعرف تاخد القرار وهتقدر تتغلب على نفسك بس بشرط اول حاجة ان الرسالة توصل لك صح وتستشعر الخطر انا دلوقتي لو رحت للطبيب وقال لي انت لو مشيت على نفس الوضع ده ممكن لا قدر الله يجي لك قلب يا نهار ابيض اه وممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا طب ايه يا دكتور ايه الموضوع لا انت لازم تعمل دلوقتي نظام غذائي معين وما تعملش كذا وما تسويش كذا لما بص كده واخش عنبر واحد بتوع قلب وابص عليهم عاملين ازاي واسمع عن فلان اللي مات بالسكتة وكان بيعمل ايه و... لا, لا لا لا لا لا بلاش لما تسمع عن شباب في العشرينات وجالهم سرطان وتروح معهد الاورام وتتفرج انا باخد الشباب واوديهم تعالوا شوفوا مش زيكم دول زيكم تفرقوا عنهم ايه فلما تبص كده تلاقي نفسك طالع من جوه قلبك الحمد لله الذي عافاني مما ابتليت به كثيرا من الناس وفضلتني على كثير ممن خلق تفضيلا يا رب لا الأمراض دي لا والحاجات دي لا سؤال تاني كنا بنقول في أثناء الدرس إيه الحاجة اللي بتزعلك إيه الحاجة اللي بتحزنك إيه البلاء اللي يرضيك يعني الكل سيبتلى ماشي إيه البلاء اللي يرضيك مرض ما تستحملوش لو شد عليك شوية ده لو جالك انفلونزا وجات بس مش عارف اسيويه ولا مش عارف ايه ولا بتاع تلاقي نفسك قاعد راقد ومش قادر تتحرك ودي شويه برد تختار ايه انهي بلاء تختاره بلاء بالنعم صح مفيش مشكله يعني لو فلوس كتير كده ماشي إنما الابتلاءات اللي هي فيها ضرب دي وفيها حاجات من دي لا لا بلاش بلاء بالنعم ماشي ما عندناش مشكلة طب ولو أطغتك وبعدتك وكان الجزاء في الآخر خالص ثم إنهم لصالوا الجحيم لو كان الجزاء في الآخر خالص ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية تختاروا يبقى مش عايز بلاء يبقى أقول زي ما قال سيدك النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله المعافاة واليقين أكثروا من سؤال الله العافية قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ما استحملش الراجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاه عامل زي الفرخة كان جسمه كويس وبتاع بقى نحيل خالص ما فيهوش اي حاجة ايه يا عم انت كنت بتقول حاجة اكيد اه كنت بقول يا رب اذا كان في اي مشكلة خلصها مني في الدنيا يعني لو كنت بعمل ذنوب والذنوب دي لا ما قابلكش بيها خلصها مني في الدنيا قال ويحك لا تطيقه انت قد عذابه افلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أول حاجة هتغيرك إنك تحس بالخطر لو الكلام ده وصل إلى قلبك صح هتفوق هتبقى عايز تعمل زي الراجل اللي خايف من المرض وخايف من الابتلاء وخايف من كذا لما يسمع عن ابتلاء أي حد ففي الحالة دي هيعمل دي الخطوة الأولانية الخطوة الثانية عشان تعتبر إنك تشتغل في تطهير قلبك قلنا استغفار قلنا قراية قرآن قلنا علم شوف ربنا يقول سيذكر مين اللي هينفع فيه الذكرى مين اللي هيخاف مين اللي هيطلع النهارده من الدرس يقول يا عم القصص دي افلام ومين اللي هيطلع يقول يا رب سلم سلم يا رب ما يكون مصيري كده يا رب امشي في طريقك صح خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك مين اللي هيتذكر ومين الذي لا يتذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا مين يا رب الذي سيخشى قد أفلح من تزكى اللي هيتزكى اللي هيبقى أهم حاجة عنده مش صورة العمل اللي هيبقى أهم حاجة عنده إنه قلبه يلقى الله به سليما إذ جاء ربه بقلب سليم اثنين بصوا المعادلة المعادلة في الصورة بتقول اهو مين اللي سيتذكر اللي هيخشى مين اللي هيخشى لازم في الأول خالص أطهر قلبي اثنين أتعلم منين دي مش قال له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هيخشى ازاي يتزكى الأول وبعدين يهدى يهدى بإيه بالعلم يدخل العلم قلبه مش عشان خاطر يماري بيه ويجادل بيه وأنا معايا و... وعارف وكذا وخلصت مش عارف كتب إيه والكلام ده طلبة العلم كلها مش عارفين يعدوا الشبر الأولاني كله في الأولاني وكل واحد بكلمتين أنا محافظ على درس فلان وعملت كذا وخلصنا كتاب كذا ومش عارف إيه وخلصت معهد إيه وعملت إيه ماشي جميل ماذا نفعك من هذا العلم ونفعت بإيه في إيه هي المسألة خلاص ان انت بتتميز على الناس عايز تقول لهم انا الجدع ودول كلهم تعبانين لسه في سنة اولى هتنتفع بايه هو ده المطلوب علم يورث الخشية فده امر التاني انك تتعلم طب اتعلم ايه اقول لكم على واجب عملي احنا دروسنا كلها لا تخلو من واجب عملي اسبوعي انا عايز اطهر وعايزين نتعلم العلماء قالوا اول العلم حفظ القرآن معرفة أسماء ربنا سبحانه وتعالى هتأتي من التعلق بالقرآن ما هو أصلا هقرأ آيات ربنا وهعرفه بحاجتين قراية آياته المتلوة وشوف ربنا سبحانه وتعالى آثار أسمائه وصفاته في الكون دي فيها رحمته ودي فيها عدله ودي فيها فضله ودي فيها عفوه ودي فيها مغفرته ودي فيها كل حاجة تدل على ربنا فأتلمسه فالنهاردة الواجب العملي انت ممكن تحفظ ايتين ثلاثة خمسة حتى لو كنت كبير في السن مش هياخدوا معاك وقت تقول لي حفظ كبر بقى وخلاص عدى علينا المسائل دي النهاردة بقيت كذا ولا كذا او انا عملت محاولات كتير وما بنفعش في القصة دي لا اصل حفظ القرآن ده مهم قوي قوي قوي لاعتبارات اولا عدد درجات الجنة على عدد درجات اي القرآن كما قلنا المرة اللي فاتت من اثر أمنا عائشة رضي الله عنها كان ابن الجوزي بيقول اللي يسمع حديث اقرأ ورقة وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا بيقول اللي يقرأ الحديث ده وما يحفظش شيء من القرآن أو القرآن كله يبقى دني الهمة ويبقى مش من عمال الآخرة ويبقى بيضحك على نفسه شكله ملتزم بس هو مش كده تتلخفن بقى وتقول لي اصل في دلوقتي في دروس عقيده الحقها طب الحق درس الفقه طب الحق درس مش عارف ايه ماشي دول لكن رقم واحد كل يوم خمس ايات تحفظها نتعاهد يا شباب ينفع تعاهدوا ربنا اول ما اقول لكم عهد تتلاقوا بقى يعني يعمل لك براسه شويه كده وبعدين عهد لا لا ان شاء الله ليه خمس ايات ما ينفعش تفرغ لربنا نص ساعه ده يعني انت هتسمع خمس آيات والقرآن المفروض يعني مسموع خمس آيات حتى خفاف عايزين نحفظ ربع أسبوعيا علشان يبقى علم فيحصل ايه يطهر قلبي يرفع درجتي يزود الرصيد القرآن يدخل شفاء لما في الصدور ادي التطهير ينزل الرحمة ادي البنزين هتعرف تتحرك هو ده يهدي للتي هي أقوم يبقى بقى ايه امشي كده ولا كده اروح مع دول ولا اروح مع دول اسمع الدرس ده ولا الدرس ده آه يهدي للتي هي اقوى اتفقنا طيب قلنا سيتذكروا ما يخشى مين بقى قد افلح من تزكى اول حاجه التزكيه تاني حاجه علم قلنا اتفقنا اهو ان عايزين علم يدخل القلب واتفقنا على ورد في القران رقم واحد طبعا معرفه اسماء الله تعالى وصفاته على راس الحاجات دي الاعتقاد علم العقيده مقدم على الكل فاعلم انه لا اله الا الله بس أنا عايز في الأول بس نشتغل شوية كده بالقرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو مشغله طيب التالتة في المعادلة وذكر اسم ربه يبقى الذكر في مقابل الغفلة انتوا عارفين ليه طلع صاحبنا اللي قلنا عليه في الأول خالص واللي حكينا عنهم دول اللي كان قاعد بيسمع أغاني واللي كان بيعمل كذا ايه اللي كان حاصل له اللي حاصل له الذنب نزل وعمل الران بقت غفلة بقى مش شايف لدرجة الآية اللي يعني والله يطير لها عقلي إن خلاص الدنيا انتهت قامت القيامة وكل مرعوب وكل في هول هذا المطلع ودول قايمين من قبورهم يبصوا شمال ويبصوا يمين ايه ده ده بجد وانذرهم يوم الحصر اذ قضي الامر الدنيا خلصت وهم في غفله طالع من القبر يبص شمال ويمين يقول ايه ده هو بجد هو ده حصل ده في قيامة ده في جنة ونار ده في حساب وهم لا يؤمنون ورغم كده يبقى برضه أكيد أنا مش صح أكيد في حاجة غلط ده في حاجة حصلت لي هم عملوا حاجة جديدة خلت الواحد يعني كده يعيش في جو غير جو مش يمكن ده بتوع الفضاء ويمكن دلوقتي احنا على كوكب من كواكب التانية ايه الموضوع لا لا لا مش ممكن يكون ده كده وهم في غفلة وهم لا يؤمنون شفت الغفلة مصيبة قد ايه عشان كده يقول له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد خلاص انتهت القصة ايه الحل الذكر الذكر اللساني ده حتى ما تهملوش ليه أثر حلو قوي عايز تحس بآية تقراها استغفر قبليها عايز تخش صلاة وتبقى فيها خشوع اذكر قبليها تلاقي نفسك كده لو قعدت ما بين الأذان والإقامة ودعيت شوية واستغفرت وبدأت تجمع قلبك تخش تلاقي القلب بدأ يفوق شوية كده أنا عايزك توصل للمرحلة دي إن أنت تبقى عارف مشكلتك إيه وبتتحل بإيه يعني أنا أنا ساعات كده إيه ألاقي قلبي أقول دي بتاعت ربع القرآن ربع بس لو قريت صفحة دلوقتي فقت وخلاص آه أنا عارف عارف اللحظة دي بتاعت إيه وساعات ما تبقاش هي دي بتاعت القرآن دي عايزة شوية استغفار ودي عايزة ركعتين بس خفاف خالص حتى تقوم بس كده وتنشط وتقوم تتوضى تصلي لك ركعتين تلاقي نفسك بقيت زي الفل والوقت فيه بركة وبتاع النهاردة أنا هروح دلوقتي عايز أحضر الدرس ده وأعمل كذا وأخلص كذا ورايا التزامات فحطت وردي 3 4 5 حاجات الوقت طار مش عارف إيه ده آه محقت البركة محقت البركة بإيه بقى إيه النهاردة اللي حصل فيه تفريط دي كانت بس عايزة النهاردة ما خدناش بالنا شوية في الذكر الناس الصالحين دي ليهم أحوال عجب أحد مشايخنا عمل حادثة فخدناه ونوديه المستشفى رجله مكسورة وهو شايلينه على النقالة يبص لي يقول لي نسيت النهاردة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري هو مربط هو فاهم صح انت بقى تعدي عادي يعني ولا الهوى كل سنة وانت طيب فيبقى ثالث حاجة في الروشتة الذكر بس لاحظوا قال ايه وذكر ربه ولا ذكر اسم ربه اه دي بقى تديني حاجة رابعة في الروشتة التعظيم التعظيم ربنا أكبر شيء في حياتك أعظم شيء في قلبك ماشي كلنا هنقول كده لا ليها علامة ابن القيم بيقول ثلاث حاجات في الوابل الصيد بيقول ان الفوائد الذهبية بتاعت شيخ الإسلام تيمية ليه قال له عايز تعظم ربنا عايز تذكر اسم ربك بالإجلال والتعظيم عايز تنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو سفيان الحديث في البخاري لما وقف يقول اعلو هبل اعلو هبل قال ألا تجيبون قولوا الله أعلى وأجل عايز تبقى كده من جواك والتعظيم والإجلال ده قال علامتها تعظيم الأمر والنهي طب وإزاي يتعظم الأمر والنهي قال لك واحد شوف أنت بتترخص ترخص جافي إيه الترخص الجافي الترخص الجافي يعني عندك رخصة مثلا إن أنت صلاة الظهر في الصيف إنك تأخرها تأخرها شوية بدل ما تتصلى في أول الوقت تتصلى اسمها الإبراد فده يروح مصليها قبل العصر في خمس دقايق فده واخد بالرخصة ومزودها قوي فاسمه ترخص جافي بعض الشباب الإخوة كان يقول لي أنا أتعبد الله بالرخص قلت له ما أنت تبع رخص العلماء تزندق وفي ناس تانية العكس اللي هو هيقولها التانية الذي هو أول واحد إيه ترخص جافي ياخد الكلمة ويبتدي إيه هو عايز يتساهل التاني عكسه بقى التاني يقول لك في السفر مثلا عمري ما صلي صلاة آه، قصر ليه يا عم لا لا لا لا ما يتناسبش الواحد إيمانيته تضعف لا يا عم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فياخدها إيه أدي الشديد التالتة بقى يبقى لا يتشدد ولا يتساهل التالتة ألا يحملها على علة توهن الانقياد يعني إيه ليه ربنا خلانا نصلي استنى بقى انت عارف الدماغات بتاعت الايام دي فل قوي يعني فشوف بقى ليه ربنا يخلينا نصلي الصلاه دي رياضه بدنيه الواحد كده عشان يبقى عامل دايت عشان يبقى كويس يقوم ويقعد ويتحرك ومفاصله تشتغل فحاجه حلوه تاني حاجه دي كده علاقه بينك وبين ربنا يعني حاجه كده بينك وبين ربنا فالواحد لو عرف يعمل الكلام ده في اي حاجه كويس مش هي دي العله ليه ربنا خلانا نصلي علشان نتقرب منه طب انا هتقرب منه بس بطريقتي انا بقى بمزاجي انا مالك انت وعايزين نعمل رياضه هنعمل رياضه يا عم كل يوم خمسة في الصباح نشتغل تمام التمام خلاص كده يبقى مش محتاجين مش لازم طب ليه يقول لك عشان تنظم وقتك انا الحمد لله منظم وقتي ما فيش بعد كده من الساعه 9 لغايه الساعه 9 بالليل شغل ومن كذا لكذا نوم الحمد لله ما تخافش عليا انا منظم وقتي هو كده نفس الطريقه بقى بيقولوها في المعاصي ليه يا جماعه ربنا حرم الربا حرم الربا عشان استغلال الفقراء خلاص انا مش هستغله هو راضي وانا راضي ايه المشكله ليه ربنا حرم الزنا عشان اختلاط الانساب طب خلاص تاخد اي حبوب ولا بتاع خلاص ما فيش اختلاط انساب بعدين هي راضيه وانا راضي ايه المشكله ما فيش بقى انه ده مقت وانه ده فاحش انه كان فاحشه وساء سبيلا ما فيش بقى انه ينزع منه الايمان لا بلاش بقى الكلام الكبير بتاعكم ده انتوا بتقولوا الكلام ده فايه هات لي اي عله وبيها بس نعملها باي شكل تاني انا بقولها كده بالصوره التهكميه دي بس في بعض الناس بتعمل نفس الكلام في الحاجات الاقل هو ايه المطلوب دلوقتي ليه اعمل دي دلوقتي اعملها باي شكل تاني هي دي اللي ما بتخلوش ممتثل لامر الله آه الله امرك بهذا خلاص امين ويسلمه تسليما عرفت تعظم ربنا ازاي يبقى تمتثل لامره ما يبقاش فيه اي نوع من التساهل ولا الغلو اخر حاجه في الروشته ادي وذكر اسم ربه فصلى الصلاه صله تواصل بينك وبين ربنا المطلوب ايه دوام التواصل بالله بدوام الاستعانه عارف اللحظه اللي انت هتركن فيها على نفسك وامكانياتك وقدراتك هي دي اللحظه اللي هيتملكك فيها الشيطان وهتتملكك فيها نفسك انما طالما لسه الحافظ موجود ربنا سبحانه وتعالى حافظك بحفظ فيجي الشيطان يقرب يلاقي الملائكه تحوش تيجي يقرب من ناحية قلبك يلاقيه متحصن بالذكر يجي النفس تسول تلاقي جواك واعظ الله في قلبك بيشدك فتنزجر وتعتبر خلونا نختم بقصة حلوة جميلة نختم بيها علشان خاطر تبقى هي دي مسك الختام ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين بيقول إن واحد من الصالحين ركب البحر فأصابته من أهواله فألقت به إلى جزيرة بيقول فخرجنا إلى هذه الجزيرة فإذا رجل يعبد صنم فقلت له من تعبد قال هذا الصنم اللي قدامك ده فقلنا له ما هذا إله ده ينفع يبقى إله هذا لا شيء عندنا في المركب من يعمل مثله وخيرا منه يا عم نجيب لك واحد من بتاع يشتغل احسن منه طب قول لي ده كده ي- يجيب لك حاجه طب قول له كده يعمل لك كذا اطلب منه حاجه يعملها لك في الحال ده ما ينفعش عندنا خير منه قال وانتم من تعبدون قالوا نعبد الله الملك الذي في السماء عرشه وفي الارض مشيئته وفي البحر قدرته وفي الموتى قضاؤه وفي الاجنه في بطون امهاتنا ينفذ حكمه قال وما علمكم بهذا الذي تقولون جبتوا منين الكلام ده قالوا بعث إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك قال وما فعل ذلك الرسول قال أدى الرسالة وأدى الأمانة وقبضه الله إليه قال فهل عندكم من علامة هاتوا أمارة قالوا ترك لنا كتاب الملك قال فأقرئوني كتاب ملككم هذا فأتيناه بالمصحف فقرأنا عليه فظل يبكي ثم قال ما ينبغي لصاحب هذا الكتاب أن يعصى أشهد أن لا إله إلا الله صاحب هذا الكتاب وأن محمدا رسول الله الذي جاء بهذا الكتاب فعلمنا تلك الشرائع بيقول فلما صلينا العشاء بص الفطرة ذهبنا لننام قال يا قوم الراجل لسه مش عارف حاجة هو لسه قايل كلمتين يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جاء الليل قالوا لا هو عظيم لا ينام قال بئس العبيد أنتم أنتوا قاعدين عاملين لي فيها بئس العبيد أنتم إذ تنامون ومولاكم لا ينام فأقبل على عبادته يصلي فجمعنا له دراهم وأعطيناه فقال ما هذا قلنا إيه نألف قلبه فجبنا شوية فلوس قلنا له يعني استعين بها على أمورك فقال أنا كنت في هذه الجزيرة أعبد صنما فلم يضيعني وأنا كنت لا أعرف ربي هذا فكيف يضيعني وأنا اليوم أعرفه فلما كان بعد أيام جاءته سكرات الموت بيقول هذا الرجل الصالح فرأيت في المنام روضة خضراء فيها قبة وفي القبة سرير عليه جارية لم يرى أحسن منها وهي تقول سألتك بالله إلا عجلت به فقد اشتد شوقي إليه الحورية قاعدة بتقول الراجل الصالح شاف الراجل ده اللي كان بيعبد الصنم شايفاه قاعدة بتقول ابعتهولي بقى الله يكرمك فقد اشتد شوقي إليه فاستيقظت مرعوبا فإذا هو ميت فغسلناه وكفناه ووارينا عليه التراب فلما كنت في النوم رأيت تلك الروضة وهو إلى جوار تلك الجارية أيوة يا عم أي خدمة وهو إلى جوار تلك الجارية وهو يكرر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم